السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أنا عايزك تركز معايا آه يا جماعة لو نتعلم من شباب السينما لما يدخل يتفرج على فيلم النور لازم يتطفى عشان يركز وعشان يشوف كويس محدش يتكلم محدش يطلع صوت محدش يتحرك انا عايزك قلبك كله يبقى معايا الليله عايزك تركزي معايا بكل ذره في قلبك معايا الليله في واحده ارسلت رساله لمارلين مونرو بتقول لها انا عايز ابقى نجمه زيك انا عايز ابقى زيك انا عايز اوصل للي انت وصلت له ردت عليها برساله لغايه الوقت حافظينها في المتحف البريطاني بتقول لها ايه بتقول لها انا اتعس انسانه في الدنيا بتقول لها اوعي تدخلي في الطريق اللي انا دخلت فيه لغايه الوقت الرساله محفوظه ايه من ايات ربنا وفي النهايه تموت مارلين مونرو منتحره يا جماعه من فقد الله فماذا وجد لقى ايه اللي بعد عن ربنا لقى ايه اللي راح في طريق غير طريق ربنا هيلاقي ايه في النهايه مش هيلاقي اي حاجه كله سراب اخطر حاجه في الشيطان ان هو بيخدرك قبل ما يدمرك بيخدرك الاول زي واحد جاب شريط فيديو ولا سي دي وراح لشاب قال له شوف ده في كوره اهو شوف ده في لعيبه شوف ده في بنات خد اتفرج دخل يتفرج دخل اغتصب اخته سبحان الله العظيم الشيطان بيخدر الانسان لغايه ما يدمره لغايه ما يضيعه تخيل لو انت نزلت حلبه ملاكمه بتلاكم واحد بس غمولك عينيك ما عدتش شايف حاجه هيعمل فيك ايه خصمك هيعمل فيك ايه على ما ينتهي الماتش هيعمل فيك ايه تخيل ان الشيطان شايفك وانت ما انت شايفه انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم تخيلوا يا جماعه لو الشيطان الوقتي متربص لينا عامل لنا كمين واحنا ما احناش شايفين الشيطان هيعمل فينا ايه يبقى المفروض المفروض نحذر قد ايه من ابليس نحذر قد ايه من هذا الشيطان اللعين انا عايز اكلمكم الليله عن خطبه الشيطان في اهل النار الشيطان لما يقف على منبر من نار ويخطب في الضحايا بتوعه وهم كلهم ملمومين حواليه وبيخطب فيهم بعد ما ضيعهم وقال الشيطان لما قضي الامر لما كل حاجه انتهت لما اهل النار دخلوا النار لما اتسلسلوا بسلاسلها لما كلوا من زقومها لما نزلوا في القاع بتاعها واتردوا فيها لما قضي الامر لما اهل الجنه دخلوا الجنه لما سبحوا في انهارها لما سكنوا في قصورها لما تزوجوا من حورها لما تنعموا بنعيمها لما اكلوا من ثمارها لما قضي الامر لما كل حاجه انتهت يطلع الشيطان بوجهه القبيح قدام اهل النار لما كل حاجه خلاص خلصت ما عادش حد يعرف يرجع في كلامه قال الشيطان لما قضي الامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريره في صحيح مسلم تقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه تخيل والواحد طالع يوم القيامه ويلاقي الارض بتطلع كنوزها بقى مره ثانيه بس تقيء ترجع رجع شفت الاكل وهو جميل في الترابيزه وبعد كده الاكل بعد ما يعني منظر فظيع تقيء الارض افلاف كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه الدنيا طلعت الابراج العمارات الذهب العربيات الموبايلات كل فتن الدنيا الارصده الذهب كله طلع يطلع الناس وتقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب فياتي القاتل وينظر بيبص للما بيبص للفلوس بيبص للدنيا ويقول في هذا قتلت ده اللي انا خسرت ربنا عشانه ده اللي انا ضيعت علاقتي بربنا عشانه وياتي السارق وينظر ويقول في هذا قطعت يدي وياتي القاطع وينظر ويقول في هذا قطعت رحمي ثم يدعونها فلا ياخذون منها شيئا النهايه ما حدش بص لها الدنيا طلعت بعد مكياج الشيطان ليها ما اتسحبت منها الدنيا ظهرت على حقيقتها يا جماعه قال الشيطان لما قضي الامر لما قضي الامر بعد ايه اللي هيفوق الوقت بعد ايه اللي هيبدا الوقت يقول عايز ارجع تاني بعد ايه ابو ابراهيم لما يلاقي نفسه يوم القيامه والنار حاطط بيه والنار بتصفر ليه يصرخ في ابنه اليوم اطيعك ولا اعصيك ابدا بعد ايه ايه خلاص خلصت خلاص انتهت اهل النار لما يلاقوا اهل الاعراف بعد خمسين الف سنة ذل وبص ما بين الجنة والنار يلاقوا ربنا دخلهم الجنة في النهاية يقوموا يطمعوا يقولوا لاهل الجنة افيضوا علينا من الماء يستغيثوا بيهم بعد ايه انتهت خلاص راحت خلاص لما العاصم ينزل القبر ويلاقي نفسه ايه الحبس الانفراد اللي انا فيه ده ايه الوحشة اللي انا فيه يعني رب ارجعون خلاص خلصت بعد ايه خلاص انتهت كل حاجه انتهت يا جماعه لما يجي المنافقين يعدوا من على الصراط يلاقوا امثالهم بيتهاووا في جهنم والمؤمنين بيعدوا وربنا منور لهم الطريق كله يقولوا لهم انظرونا يستغيثوا بيهم انظرونا نقتبس من نوركم بعد ايه خلاص بعد ايه لما قضي الامر لما كل حاجه انتهت اللي هيفوق لما قضي الامر هيفوق امتى اللي هيفوق لما قضي الامر هيفوق لازمه فوقانه هتبقى ايه هيقوم هيعمل ايه هيلحق ايه خلاص بعد ايه زي بالظبط العرض على الله لما يجوا يعرضوا على الله ويشوفوا النار قدامهم على منهم وشمالهم وبين ايديهم يقولوا ربنا ربنا ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا بعد ايه بعد ايه لما قضي الامر وقال الشيطان الشيطان لما يقول لك واحد شايط منك شايط شايط يعني مولع الشيطان مولع مننا حاقد علينا عايز يدمرنا عايز يضيعنا ان الله وعدكم وعد الحق تخيلوا يا جماعه تخيلوا لما يجي العاصي والسارق والقاتل يدعونها ويذهبوا خلاص في هذا قتلت في هذا سرقت يجي العاصي يوم القيامه يبص للتمثيليه في هذا تركت صلاه الجماعه يبص للماتش في هذا تركت الدرس بتاع الجامع يبص للبنت في هذا قطعت صله بربنا يبص للدش يبص للدنيا كلها يبص لكل معصية عصى بها ربنا في هذا أعرضت عن الله سبحانه وتعالى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم بقى ربنا يقول لك صلاة الجماعة ب 25 درجة وأنا أقول لك يا سيدي الوقت ممدود تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا بقى ربنا يقول لك حجابك ونقابك وعفافك وأنا أقول لك عيشي شبابك تسمعي كلامي وتسيبي كلام ربنا بقى ربنا يقول لك عيش ليا طعني اسمع امري وانا اقول لك يا سيدي العمر قدامك طويل تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا بقى ربنا يقول لك الاختلاط حرام وانا اقول لك يا سيدي وايه يعني وايه الحرام اللي فيه تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا وما كان لي عليكم من سلطان ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان انا انا عمرك شفت خمس شياطين ماسكين شاب والله لا انت رايح القهوه خمس شياطين ماسكين بنت والله لا انت رايح الكوافير خمس شياطين ماسكين موظف والله لا انت واخد رشوه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فأ فورا فاستجبتم لي استجبتم لي اكبر جريمه عملها الانسان في حياته استجبتم لي الربا حرام هناكله ال ال ال ال الصفور حرام حرام ايه انا هكشف شعري واعمله عند كوافير راجل واصبغه واحط 10 انواع مكياج في وشي وهلبس لبس يفص وفي الاخر ان الله غفور رحيم يا ابني طيع ربنا اطيع ربنا ده انا هنزل على القهوه واشرب كل حاجه بتتشرب واشرب مخدرات واتفرج على الكليبات واتفرج على الفضائيات اللي انا عايز اتفرج عليها وهمشي في سكه الزنا والعياذ بالله وفي الاخر ان الله غفور رحيم وفي الاخر فلا تلوموني ولوموا انفسكم جايين بعد ايه جايين بعد ما الواحد فوجئ ان هو عايش في عيشه نار لحاف نار بطانيه نار سما نار ارض نار والعياذ بالله انت بتشد علينا ليه انا مش هخدعك مش انا اللي هخدعك مش انا اللي بضحك عليك مش انا اللي همشيك في طريق غلط انا اللي بنصحك بصدق انا اللي قلبي عليك بصدق انا اللي قلبي عليك بكل اخلاص مش انا اللي هخدعكم يا جماعه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم استجبتم ليه استهترتم ليه مصيبه الانسان الاستهتار كنت بقرا في خاتمه سوره المؤمنون في قول الله سبحانه وتعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون صدمه الموت بعد كده الايات اللي بعدها لما ربنا سبحانه وتعالى فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون صدمه البعث بعد كده صدمه تانية ف فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم صدمه ثالثه صدمه الميزان تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدمه النار صدمه العذاب وهم في قمه العذاب يجي لهم النداء من الملك الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون وهم في اقصى مشهد واصعب مشهد يجي النداء من الملك سبحانه وتعالى بعد كده النداء الثاني قال كم لبثتم في الارض عدد السنين قالوا قالوا لبثنا يوما او بعض يوم خلاص ان لبثتم الا قليلا كانت قليله في قيمتها وقليله في وقتها وقليله دنيا ايه دنيا عايزين ايه من دنيا ربنا قال عليها وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور عايزين ايه من دنيا الرسول قال عليها الدنيا ملعونه عايزين ايه من دنيا ربنا قال عليها وما الحياه الدنيا الا لهو ولعب عايزين ايه من دنيا الرسول عليه السلام قال عليها انها لا تساوي عند الله جناح بعوضه عايزين ايه من الدنيا عايزين ان لبثتم الا قليلا خلاص وراحت وهم في قمه العذاب المادي وقمه العذاب النفسي يجي النداء العلوي الرهيب افحسبتم انما خلقناكم عبثا عبثا انتوا كنتوا فاكرينها لعبه هو ده اللي ضيع الانسان هو ده اللي ضيع الشباب الاستهتار انهم فاكرينها لعبه ما كانوش متخيلين ان الموضوع بالخطوره دي ان الموضوع بالرهبه دي ان الموضوع بالهول ده ان الموضوع للدرجه دي افحسبتم انما خلقناكم عبثا انتوا كنتوا فاكرينها لعبه كنتوا فاكرينها ليه الموضوع جد يا جماعه الموضوع خطير يا جماعه وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي في شباب وناس بيطبقوا ده بس مع ربنا بقى ان دعوتكم فاستجبتم ليه استجيبوا لربكم انتوا عارفين يعني ايه ربنا بيقول لكم استجيبوا لربكم كان ربنا نادى عليك ما ردتش نادى عليك تاني ما ردتش نادى عليك ما ردتيش ربنا بيقول لك انت ما بتردش عليا انا بديك وانت ما بتلبيش ندائي استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله طب استجيب ولبي النداء قبل ما تشوف حاجه تانية معامله تانية انت ما توقعتهاش ولا فكرت فيها قبل كده وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فا ده انا لسه جاي اقول لها اكشفي حته من شعرك لقيتها بتعمل شعر عند الكوافير ده انا لسه جاي اقول له بص لقيته بيتكلم لسه جاي اقول له بتك- اتكلم لقيته بيمشي لسه جاي اقول له افتح التلفزيون لقيته بقاله ساعتين واقف قدامه الا ان دعوتكم فا فاستجبتم لي استجبتم لي استجبتم لي ليه ليه سمعتوا كلامي فلا تلوموني انت اللي ضيعت نفسك انت اللي ضيعت نفسك انت اللي حكمت على نفسك بكده ولوموا انفسكم انت السبب انت اللي غفلت عن عالم رهيب كان محيط بيك محيط بيك من كل ناحيه في الدنيا وانت مش واخد بالك غفلتوا ليه يا جماعه احنا دلوقتي حوالينا عالم رهيب واحنا مش حاسين بيه ولازم نحس بيه ولازم نفكر فيه ولازم نفهمه ولازم نعيش معاه عالم رهيب يا جماعه عالم رهيب في السماء هو فين الشهداء دلوقتي احياء عند ربهم فوق يا جماعه فوق الشهداء موجودين احياء حالا اهو جعفر بن ابي طالب فين في الجنه بيطير بجناحين بقاله 1400 سنه من يوم ما استشهد في مؤتة على ايد الروم وهو بيطير بجناحين في الجنه هو مؤمن ال ياسين اللي قتلوه في اول سوره ياسين فين قيل ادخل الجنه بيتنعم في الجنه حالا اهو حالا اهو هو فرعون فين هو وقومه وقالوا الوقت اهو الوقت اهو النار يعرضون عليها غدوا وعشيه الوقت اهو واحنا قاعدين بنتفرج على البرنامج الوقت بيعرض عليهم عشيا بيعرض عليهم النار والعياذ بالله بتلفح وجوههم النار وهم في القبر والعياذ بالله هو المتكبرين فين الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن متكبر منهم متكبر بينما هو يمشي بتكبر ويه بيجر ثوبه وراه اذ خسفت به الارض فهو يتلجلج فيها الى يوم القيامه قاعد حالا هو بيتلجلج في الارض بتتزلزل بيه باطن الارض الى يوم القيامه عالم رهيب حوالينا لازم نحس بيه لازم نتفاعل معاه في عالم تاني رهيب يا جماعه لازم نحس بيه تحت رجلينا عالم تحت الارض ماذا يحدث تحت الارض ايه اللي تحت الارض تحت الارض قصور افخم الملوك واعظم الامراء مش ساكنين فيها ولا يعرفوا حاجه عنها تحت الارض قصور رهيبه تحت الارض تحت الارض يا جماعه افران من نار للزنا والزانيات بيعذبوا فيها الوقت ال- الرؤيه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام شافها في عذاب القبر في صحيح البخاري لما انطلق به الملكان ووروه رجال ونساء عراه بيعذبوا في قفص في فرن زي التنور والعياذ بالله فرن مولع عليهم تحت التراب يعني الوقت تحت التراب في فران نار اشد نار من فران الحديد اللي بتصر الحديد وفي قصور اعظم من قصور الامراء والملوك واعظم من اي نعيم اتشاف تحت الارض عالم اوعى تغفل عنه فلا تلوموني ولوموا انفسكم لو انت غفلت عن العالم الرهيب ده ما تلومش الا نفسك ما تلوميش الا نفسك ما حدش مسؤول انت السبب عالم رهيب عالم رهيب تاني الوقت في الجنه والنار مريتوا قبل كده على قريه جديده بتتبنى اي قريه جديده بتتبنى والعمال شغالين ليل نهار وكل التخصصات شغاله ليل نهار في البنى مريتوا على المنظر ده اهو الجنه والنار الوقت كده يا جماعه الجنه والنار كده اعدت وكل ما الواحد بيعمل عمل صالح بيعدي ليه نعيم اكتر في الجنه وكل ما العبد يعمل عمل والعياذ بالله فيه فجور يعدي ليه عذاب في النار يعني الوقت العمل لو شفتوا الاعداد لنعيم المطيعين والاعداد لعذاب الف- الفجره والمسيئين اللي بيحصل الوقت حالا اهو في الجنه والنار قلوبنا هتدوب فلا تلوموني ولوموا انفسكم لوم نفسك انت غفلت عن العوالم دي كلها ليه انت غفلت عن كل ده ليه ايه اللي خلاك ما تعيشيش مع المعاني الرهيبه دي ايه اللي خلاك ما تعيش مع الاحداث الرهيبه دي يا جماعه الموضوع كبير الموضوع خطير قال الشيطان لما قضي الامر انا بجيب لك لما قضي الامر لما كل حاجه انتهت لما ما عادش في فرصه ان حد يصلح اي حاجه ليه قطبه الشيطان في اهل النار قدام ضحاياه قدام الناس اللي ضيعهم وضحك عليهم عشان ما حدش فينا يبقى قدامه ساعتها ابدا عشان ما فيش واحده منكم ما فيش واحد منكم ما فيش حد مننا باذن الله يبقى معاه حلم عمر الشيطان ان كلنا نبقى قدامه وموجودين معاه في اللحظه دي يا جماعه فلا تلوموني ولوموا انفسكم عامله بالظبط زي واحد شايل شوال وماشي كل ما يلاقي اكل يعبي كل ما يلاقي فلوس يعبي كل ما يلاقي اي حاجه ثمينه يعبي يعبي يعبي ويجري ويملى ويجري ويملى بعد فتره تعب قال استريح تحت شجره بقى واطلع اللي انا جمعته عشان استفيد بيه جه يطلع من الشوال لقى الشوال فاضي بدا يضرب في الشوال بجنون الشوال فاضي ازاي بيبص لقى الشوال فيه ثقب لقى الشوال مثقوب اصلا فاللي كان بيعبيه كان بينزل من الناحيه الثانيه اهو ده الانسان اللي بيعمل طاعات ويضيعها يضيعها بالمعاصي مره يعني يعني فتيات كده كانوا يعني مره بيسالوا بيقولوا هو الوقت احنا لابسين حجاب بس بنحط مكياج سبحان افتكرت الشوال المثقوب انت بتعبي حسنات الإش- الحجاب من هنا والمكياج ينزلها من هنا ازاي يا جماعه يا جماعه عايزين نفوق في ثقوب كبيره في صحيفه حسناتنا بتضيع الحسنات منها بعد ما بتتحط فيها ثقوب كبيره نص ساعه قدام مسلسل ولا قدام حاجه لا يرضى الله عنها تضيع حسنات يوم كامل تعبت فيه ليه ليه ازازه البرفان اللي انت بتحط منها قبل ما تنزلي هتضيع منك قد ايه هتضيع من حسناتك قد ايه كل دي ثقوب كبيره يا جماعه عايزين نحذر منها عايزين ناخد بالنا منها خدوا بالكم يا جماعه البدايه بتبقى صغيره وبتكبر والله العظيم مش عايزين الشيطان يضحك علينا ابدا عايزين ندي الابليس صفعه على وجهه مش عايزين الشيطان يضحك علينا في الحاجات بتبدا صغيره اول كل علاقه حرام مكالمه واحده اول كل علاقه زنا والعياذ بالله نظره واحده اول كل قصه مدمن سيجاره واحده اول كل زعيم عصابه شيلن واحد قبل ان هو يحطه في بطنه اول كل كبيره من الكبائر صغيره اوعوا يا جماعه اوعوا يا جماعه يا جماعه الطريق اقفلوا اقفلوا من الاول اقفلوا الطريق من البدايه سدوا كل الابواب اللي بينكم وبين المعاصي اقفلوا طريق الصغائر عشان ما نوصلش للكبائر اقفلوا الطريق على اي شيطان من شياطين الانس والجن عايز يدمرنا ويضيعنا ويحطنا قدام ابليس في خطبته في اهل النار اقفلوا الطريق يا جماعه قال الشيطان لما قضي الامر فلا تلوموني ولوموا انفسكم اقعد خبط في الشوال اقعد اصرخ اقعد عيط اقعد لف في ارض المحشر خمسين الف سنه على حد يديك حسنه ومحدش هيديك اقعد دور على اي حد عنده فائض حسنات ومهما كان عنده فائض محدش هيعبرك اقعد لوم نفسك اقعد اصرخ في اللي عصيت ربنا معاهم وهم يصرخوا فيك فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي خلاص محدش يقدر يعمل لك حاجه ما انا بمصرخكم مهما صرخت صرخت ليه والعذاب رهيب رهيب وابليس ده نار اصلا ابليس مخلوق من نار وشوفوا بيتعذب بيه قد ايه الحطمه عذاب الحطمه التي تحطم العظم عذاب عظيم احد المفسرين يقول لك اي نار تنفذ الى العظم تاكل اللحم سقر يقول لك سقرته الشمس يعني سيحته عذاب يذيب اللحم والعياذ بالله يعني العذاب الرهيب ده العذاب الاليم ده كله يا جماعه فما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل طلع على حقيقته ظهر على حقيقته اخيرا طلع على المنظر الحقيقي بتاعه اخيرا المخادع الكبير اللي ضحك على المليارات وقف قدام المليارات خطبه الشيطان في اهل النار بتتخطف في مليارات يا جماعه ده كل 1000 واحد 999 واحد منهم بيدخلوا النار والعياذ بالله كل 1000 وش 999 واحد بيسود ووش واحد بيبيض كل 1000 صحيفه 999 صحيفه بتتمسك بالشمال وصحيفه بتيجي في اليمين كل 1000 واحد بيعدوا من على الصراط 999 واحد بيقعوا وواحد بيعدي كل 1000 وزن اعمال 999 ميزان شمال بيخ- بي- بيتقل وميزان واحد يمين هو اللي بيتقل الموضوع خطير يا جماعه كل 1000 واحد 999 واحد على النار وواحد على الجنه ده ده المقياس ده ده العدد اللي النبي عليه الصلاه والسلام قاله تخيل العدد الرهيب اللي قاعد قدامه ساعتها المليارات الرهيبه اللي قاعده قدامه وهو بيقول لهم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل اه انا كنت بضحك عليكم انا كنت بغشكم والنتيجه اهي والحصاد اهو واللي انتوا جنتوه من سماع كلام اهو ان الظالمين لهم عذاب اليم من فقد الله فماذا وجد نرجع تاني لبداية الحلقة تاني من فقد الله فماذا وجد كل عاصي لا يبعد عن ربنا يا اللي مشيت في طريق المعصية لقيت ايه يا اللي مشيت في طريق العصيان والتمرد على ربنا لقيت ايه اسألوا كل واحد سبقكم سنين اسألوا كل واحد عمل كل حاجة اسألوا كل واحد نال كل شهوة اسألوا كل واحد اسألوه انت خدت ايه وجدت ايه من فقد الله فماذا وجد وجد ايه في الدنيا بنت أناسيس اغنى راجل في العالم مات بقت هي اغنى بنت في العالم واحده معاها ثروه يعني ممكن لو توزعت على الدنيا كلها تخلي الدنيا كلها اغنيه حاولت انها تدور على السعاده مش لاقيه السعاده في كل حاجه مش لاقيه اكل مش لاقيه لبس مش لاقيه قصور مش لاقيه دورت عليها في الزواج اتجوزت من واحد واثنين وثلاثه واربعه زواجات فاشله اتجوزت من واحد شيوعي مسحها البلاط غسلها المواعين خلاها تخدم في البيت كانها انسانه فقيره وفي الاخر تموت منتحره تموت منتحره ليه ما لقتش سعاده جربت كل حاجه يئست ما لقتش سعاده من فقد الله فماذا وجد يا جماعه وجد ايه في الدنيا وجد ايه ساعه الابتلاء ساعه ما الكرب يحب الانسان لا ايه من وجد الله فماذا فقد ابو بكر الصديق لما ابو بكر الصديق لما طلع كل ماله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ماذا تركت لاهلك يا ابا بكر قال له ايه قال له تركت لهم الله الله انا سبت لهم ربنا يا رسول الله انا كان معايا شويه فلوس اديتها لربنا وبقى معايا ربنا انت كان معاك شويه جمال اديتهم لربنا وبقى معاك ربنا انت كان معاك شويه شباب اديتهم لربنا وبقى معاك ربنا رابح البيع يا شباب رابح البيع والله العظيم تركت لهم الله انت يا ابني مصمم انك تصلي في جماعه ليه ما حدش راضي يشغلك هتعمل ايه في الشغل تركت له الله يا ابني انت الوظائف حرام وايه يعني مال حرام اقبل الشغل اللي بيتعرض عليك هتشتغل ازاي وهتتجوز ازاي تركت له الله يا بنتي هتلبسي نقاب ازاي يا بنتي انا امك وبعقلك يا بنتي انت هتلبسي نقاب ازاي ومين اللي هيتقدم لك هتعملي ايه في الجواز تركت له الله انما التانيين غلابه ساعه الابتلاء ما لقوش حد معاهم ما لقوش معيه ربنا سبحانه وتعالى معاهم من فقد الله فماذا وجد ماذا وجد عند الشهوات السراب ما لقاش غير سراب كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء افظع تصوير للشهوات في القران كلمه السراب المغفل اللي بيجري ورا الشهوات وفي الاخر يلاقيه سراب ظمآن عطشان يشوفها من بعيد يحسبها ميه بيجري هيموت تعبان بيلهث بينهج هيقع من طوله وبيجري انا عايز اشرب انا عايز اروي نفسي مش قادر انا مش هقدر اقاوم انا عايز اجري طب استريح طب ريح نفسك لا ويفضل يجري وفي الاخر لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجد ما لقاش أي حاجة لقى كلها سراب قاعد يجري يدور على السعادة هيموت قتل نفسه عشان يوصل للسعادة يوصل للذة وكلها سراب يا جماعة من فقد الله فماذا وجد وجد ايه في الآخرة ما لقاش أي حاجة لقى الشيطان قاعد بي الشيطان يعظ لقى الشيطان قاعد بي بي بيتشفى فيه إنه ضحك عليه الشيطان بيطلع له لسانه في جهنم والعياذ بالله وكله بيتحرق بالنار والخطبة شغالة بس الشيطان من غل قلبه على البني آدمين ما أنا قلت لكم شيطان شايط مولع عايز يدمرك عايز يدمرك عايز يضيعكم عايز ينسفكم عايز ينسفنا كلنا يا جماعه شيطان عشان كده بنقول اعوذ بالله من الشيطان اعوذ يعني يعني انجدني يا رب اعوذ دي لما بتجري بواحد تعوذ بيه يعني الحقني الحقني لما تجري على واحد تستخبى في هدومه يعني ده المعنى في اللغه ولله المثل الاعلى يعني انجدني يا رب اغثني يا رب الشيطان هيضيعني يا رب من فقد الله فماذا وجد لقيت ايه انزعوا الالغام يا جماعه انا في نهايه الحلقه وصلنا لاخطر فقره فيها فقره التوصيه العمليه انزعوا الالغام يا جماعه الشيطان قبل ما يتكلبش قبل رمضان زرع الغام ومن غير رمضان قاعد يزرع الغام تنفجر فينا تنسفنا تدمرنا زرع الغام فتن كتير زرع الغام شهوات كتير في رمضان زرع لكم مسلسلات 20 مسلسل متكلفين 500 مليون جنيه 500 مليون جنيه كاش ماني هو ما يهموش انه يصرف قد ايه الشيطان يا جماعه قبل ما يتسلسل قبل رمضان زرع كل حاجه زرع دورات وزرع كافي شبات وزرع خيم رمضانيه وزرع كل حاجه وبره رمضان بيزرع الغام رهيبه الغام ممكن تنسفك لو انت ما خدتش بالك ودوست عليها وتعرضت ليها انزعوا الالغام من حياتكم يا جماعه انزعوا الالغام اللي الشيطان زرعها لنا من حياتنا لازم ننزع الغام اي فتنه من حياتنا اقفلوا باب اي معصيه اقفلوا باب اي باب بينكم وبين اي معصيه لازم والا المعصيه تنفجر فينا لازم يا جماعه احنا دلوقتي على فين يا شباب على فين على حياتي كلها غيرها على حياتك كلها تغيريها على كل حاجه من اول المحمول المحمول يا شباب عايزين نعمل مشروع اسلمه المحمول بس انا عايزكم تسخنوا معايا في المشروع ده اسلمه المحمول اسلمته ازاي اي نمر حرام اي نمر اتولد على محمولك اي نمره بنت على محمولك تتشال على طول فورا تتمسح فورا تتمسح ولو انت في علاقات مختلطه كتير عارفه محمولك وعارفه النمره او علاقات مع ناس بتعصي ربنا مع عارفه النمره غير النمره كلها اسلمه المحمول النغمات بنبقى والله واقفين نصلي في التراويح وكل مغنيين الامه العربيه والامه الغربيه كلهم قاعدين يغنوا معانا واحنا بنصلي ايه يا اخوانا ده ده محمول وظبطه على فلان وده على فلان وده بيرن وده بيرن عايزين يا اخوانا نغير النغمات دي كلها غيري نغمه محمولك وانت غير نغمه محمولك وصاحبك وصاحبتك واخوك واخوكي وابوك ووالدك وابنك كل ده نغير نغمات المحمول طب ليه واحد صاحبي عامل نغمه وحشه قوي ابعت له رساله بنغمه دينيه يستبدل اول ما يلقطها يستبدلها بالنغمه اللي عنده تبقى خدت ثواب يا جماعه يا اللي فاتح موقع نت اسلامي اعمل ركن لنغمات المحمول الاسلاميه حمله يلي يلي يلي بتاع محمول اوعى تحمل نغمه حرام تاخد وزرها كل ما تشتغل في اي مكان يا جماعه عايزين يا جماعه على فين الليله على المحمول بتاعنا نسلمه نتوبه لربنا نتوب احنا والمحمول بتاعنا والكمبيوتر بتاعنا نتوب احنا وكل حاجه في حياتنا نتوب على فين يا شباب على حياتنا كلها نغيرها على كل شيء في حياتنا نغيره من اصغر حاجه لاكبر حاجه من اول المحمول بتاعنا لغايه قلوبنا واللي جوه قلوبنا يا شباب يا اباء يا امهات يا اخواني في الله ارفعوا ايديكم وادعوا معايا احنا في ايام عظيمه احنا دلوقتي محتاجين كل دعوه تطلع مننا لربنا احنا وصلنا لوقت الاخطر فقره في حياتنا كلها يا رب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم انقذ امه محمد اللهم انقذ شباب امه محمد اللهم انقذهم من شياطين الانس والجان اللهم دمر شياطين الانس والجان اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم نستغيث بك اللهم نستنصر بك على الشياطين اللهم نتوسل إليك اللهم إنا نلوذ بجنابك اللهم أغثنا اللهم اهدنا اللهم تب علينا اللهم ثبتنا اللهم اهد شباب أمة محمد وفتيات أمة محمد ورجال ونساء أمة محمد وأطفال أمة محمد اللهم أنزل على قلوبنا الهداية املأ قلوبنا من نورك اللهم أعنا على طاعتك ليلا ونهارا اغسل قلوبنا بالإيمان أنر صدورنا بالإيمان يا رب تب علينا من كل ما مضى يا رب يا رب ثبتنا على طاعتك حتى نلقاك يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب أعنا على أنفسنا أعنا على أنفسنا أعنا على أنفسنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا